مش معقول هنتكلم عن الكنيسة وما نرجعش نشوف أجمل كنيسة في التاريخ كنيسة القرن الأول أو كنيسة سفر أعمال الرسل كنيسة أعمال الرسل كنيسة مثالية فيها كل معطيات الكنيسة الجميلة الأمة المقدسة الشعب المبرر الكهنوت الملوكي ملكوت الله على الأرض عروس المسيح جسد المسيح كل ده تلاقوه في سفر أعمال الرسل كلمة كنيسة بذاتها ما جاتش في العهد القديم وجت بس ثلاث مرات في إنجيل متى جت 18 مرة في سفر أعمال الرسل يعني بقينا نسمع بقى على طول عن الكنيسة عن الكنيسة عشان كده كانوا ساعات يسموه سفر الكنيسة سفر أعمال الرسل سفر الكنيسة لأن ده المرجع الرئيسي لينا لما نيجي نشوف الكنيسة المفروض تعيش ازاي وتعمل ايه المرجع الأول والرئيسي هو سفر الأعمال أبائنا الرسل عاشوا ازاي اللي مستلمين من المسيح له المجد كيف يجب أن يكون الملكوت كلمة التسليم لأن ده مهم أو في الكنيسة لكن أقول لكم آية واحدة من الآيات المهمة في المعنى ده أن ربنا يسوع في الأربعين المقدسة يقول عنه الكتاب أنه كان بيقعد مع تلاميذه يشرح لهم الأمور المختصة بملكوت الله احنا قلنا ملكوت الله هو ايه هو الكنيسة هو مش بيكلمهم عن السماء ما السماء دي ما لا يعبر عنها بألفاظ بشرية إنما بيحكي لهم عن ملكوت الله وكيف يكون على الأرض ففي أسئلة كتير قوي التلاميذ سألوها وفي معلومات كتير قوي مهمة عن الكنيسة ربنا يسوع حكاها للتلاميذ لم تكتب في الكتاب إنما عاشوها الرسل وبانت عليهم في سفر أعمال الرسل يعني مش بعيد ربنا يسوع يكون قال لهم لما نحصل يا ولاد مشكلة في الكنيسة تعليم غريب تجتمعوا كلكم وتصلوا وأنا بروحي هرشدكم تاخدوا قرار جماعي مش بعيد يكون دي قالها لهم المسيح في الأربعين يوم فلما حصلت بدعة التهود وكانت هتقلب الكنيسة اجتمعوا الأباء الرسل وأجمعوا وطلعوا بقرار عنوانه ايه قال الروح القدس ونحن فاهمين المعنى اذا المسيح كان معلمهم كل اسرار الكنيسة كل اسرار الملكوت في الاربعين يوم اللي قضاها معاهم بيظهر بعد صعوده نفتح اعمال اتنين اعمال اتنين هو ميلاد الكنيسة هراجع معاكم شوية افكار ازاي الكنيسة كانت مجتمعة في العلية 120 نفس بتصلي وصايمة وبعدين نزل الروح القدس على ألسنة نار وبعدين بدأوا يتكلموا بألسنة وهم بيوعظوا الناس كلها نخست في قلوبهم فتعالوا نوصل لعدد 37 أعمال 2 37 فلما سمعوا يعني ده نهاية عزة معلمنا بطرس الأولى في أعمال 2 في يوم عيد العنصر عيد الخمسين لما سمعوا نخسوا في قلوبهم اهي نخسوا دي اول مرة تيجي بقى ليه ربنا يسوع كان بيكلمهم عن عمل الروح القدس بس هما ما كانوش جربوا الحتة دي كان بيقول لهم لما يجي الروح القدس هيبكت العالم هم بقى يوم الخمسين شافوها شافوا الروح القدس اللي ملاهم ده هو نفسه بيتحرك على قلوب المستمعين بس لسه ما سكنش فيهم هو سكن في التلاميذ إنما الروح القدس بينخس بيحرك والبعض بيقول هي نفس الكلمة اللي جت في مناخس بتاعة ساول ومقصود بيها أنا عمال أنخسك يا أخي هتفضل هربان ومزوغ لإمتى لما سمعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس شوفوا بقى قوة الكنيسة قوة الكنيسة في روح الله في روح الله الساكن فيها في الامتلاء بالروح القدس كنيسة الفقيرة البسيطة بتاعة أعمال الرسل دي كنيسة مبتدئة دخل على عالم كله فلسفات كله إباحية كله وثنية كله يعني تحدي الكنيسة للعالم في القرن الأول أصعب جدا من تحدي الكنيسة النهاردة في العالم النهاردة بنقول أيوة في ملحدين كتير وفي ديانات وفي فلسفات وفي إباحية لكن صدقوني كل ده ما يجيش كوم زي اللي قابلته الكنيسة في القرن الأول لكن الكنيسة اتحركت زي النار قوتها في الروح القدس وفي الأباء الرسل أباء الرسل هنا ايه مملوئين من الروح القدس إنما ناس بسطة بطرس الجبان أخطيت اللي كان يعني يجبن أن يشهد للمسيح أمام جارية وقف أمام ألفات فيهم رؤساء كهنة ويهود يشهد ولا همه ايه ده ده قوة الكنيسة دي دي مش حاجة بسيطة ده عمل الروح القدس دي قوة القيامة اللي بدأت تتحرك فيهم قوة النصر على الموت مش خايف يموت بطرس وقالوا لبطرس ولسائر الرسل ما هو بطرس بيوعظ وكل اخواته الرسل حواليه وكل منهم واحد ممكن يتكلم بلسان دلوقتي ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة فقال لهم بطرس توبوا ايه يعني توبوا ما احنا عارفينها دي لا توبوا دي شغلة الكنيسة من جيل إلى جيل أهم رسالة للكنيسة أهم كلمة في أي وعظة هي الكلمة دي ليه؟ ده مفتاح الدخول للملكوت هتقول لي لا دول ما تعمدوش فلازم يقول لهم توبوا اقول لك بالاكثر بعد ما يتعمدوا برضه هتفضل الرساله ايه توبوا عشان تمتلئوا بالنعمه اللي انتوا خدتوها طب انت اتعمدت هنفضل نقول لك توب ليه لان التوبه هي اللي هتملاك بالروح القدس هي اللي هتخليك شبه المسيح والا يقف عمل المعموديه فيك او ينطفئ الروح فيك هتفضل الرسالة توبوا توبوا توبوا شغلتك كخادم رايح البيوت عاوز تقول ايه توبوا توبوا يعني ايه يعني تغيروا يعني ليه عايشين العيشة دي ليه سايبين نفسكم زي الناس ده انتوا خدتوا روح ربنا ده انتوا اسماءكم كتبت في السماء ما يصحش تعيشوا كده توبوا يبقى اول قاعدة رسالة الكنيسة هي رسالة توبة لغير المؤمنين فيؤمنوا وللمؤمنين فيتوبوا وللتائبين فيخدموا وللخدام فيتقدسوا وللقديسين فيصيروا مثل المسيح تاني كل ده اسمه توبوا هي رسالة واحدة توبوا لغير المؤمنين فيؤمنوا ويعتمدوا توبوا للمؤمنين اللي تعمدوا فيتوبوا فيصيروا تائبين توبوا للتائبين فيصيروا خدام توبوا للخدام فيصيروا قديسين توبوا للقديسين فيصيروا شبه المسيح يعني الروح القدس بكلمة التوبة يطلعك من غير مؤمن إلى مؤمن معتمد إلى تائب دائما إلى خادم دائما إلى قديس دائما إلى شبه المسيح ده شغل الروح القدس والسلاح اللي في ايده ايه توبوا انت ممكن تدخل بيت تلاقي ناس زي الفل بيحبوا ربنا وبيدخلوا الكنيسة وبيتناولوا هتقول لهم انتوا كده قديسين خلاص لا هتقول لهم توبوا برضه توبوا ليه ده يمكن احسن منك ومني معلش وماله ما ورناش غيرها توبوا يعني اتغيروا طب نتغير ليه ما هم كويسين لا كويسين ده ايه كويسين ده بالنسبة لك انما بالنسبة للمسيح لسه كتير فتغيروا نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد من بعيد عن الإيمان إلى عنده إيمان إلى تائب دائما إلى خادم دائما إلى قديس دائما إلى صورة من المسيح دائما سكة الملكوت كده فبطرس أول ما سألوه نعمل إيه أهم سؤال وأهم إجابة في تاريخ الكنيسة لأن كل اللي أنت بتقوله للناس غرضه انك توصل مع الموعوظ او الشخص اللي لسه ما تعمدش يقول لك طب اعمل ايه لكي اخلص اعمل ايه عشان تتشال خطاياي اعمل ايه عشان ما موتش في جهنم تقول له توبوا الاول وليعتمد تاني مهمة للكنيسة تاني رسالة هي رسالة الأسرار الكنيسة هي مستودع الروح القدس يسموه كده والروح القدس شغله في الكنيسة سري سري يعني ايه يصنع أسرارا عجيبة ينخس قلب حجر ويخليه قلب لحم يرق ويتوب ويتغير يجيب واحد زي شاول الطرسوسي العنيد جدا ده ويخليه قديس ده سر التوبة ينقل الإنسان من طبيعة إلى طبيعة أخرى سر المعمودية يختم عليه فيسكن فيه ويبقى الإنسان هيكل لله ده سر التثبيت سر الميرون ينقله إلى آه ثابت في المسيح بالتناول يأكل جسد الرب ودمه ده بالروح القدس يشفيه من أمراض الروحية والجسدية سر مسحة المرضى يصنع كهنة على شبه المسيح سر الكهنوت يسوق الكنيسة يجعل الاثنين واحدا سر الزواج عشان يعمل في كل بيت كنيسة والكنايس تألف كنيسة كبيرة كل ده شغل الروح القدس جوه الكنيسة فيبقى أول رسالة للكنيسة هي نداء التوبة تاني رسالة للكنيسة هي عمل الأسرار عشان كده واحد اسمه القديس كبريانوس من القرن الثاني قال كلمة جريئة قوي لازم تحفظوها كخدام بالذات قال لا خلاص خارج الكنيسة مفيش دخول للسماء بره الكنيسة عشان كده شفنا الكنيسة على شكل سفينة نجاة ها؟ وقال ايه كمان قال ان لم تكن الكنيسة امك لا يمكن ان يكون الله ابوك يعني لازم تبقى امك الكنيسة عشان ربنا يبقى ابوك بمعنى ايه هي مين اللي هيولدك عشان تبقى ابن لله مش الكنيسة مش جرن المعمودية ده اللي هيخليك ابن لله مين اللي هيعلمك طريق الحياة الأبدية مش أمك الكنيسة يبقى هي دي اللي هتخليك تقول أبانا الذي مين علمك أبانا الذي غير الكنيسة مين اللي هيرضعك كلمة ربنا كنيسة مين اللي هيأكلك خبز الحياة النازل من السماء عشان تثبت في المسيح الكنيسة يبقى تخلص ازاي بره الكنيسة كنيسة فيها التعليم المستقيم فيها الغذاء الروحي بكلمة ربنا فيها الولادة الجديدة فيها الثبات في المسيح فيها الكنيسة تولدك وتودعك وترحلك على السماء عشان كده احنا حياتنا جوه الكنيسة بمعنى ايه تتولد في الكنيسة بالمعمودية ويخرجوك من الكنيسة على السماء برضه مفيش مانع وساعتها نبقى مبسوطين قوي ومش زعلانين خالص بدل انت تعمدت في الكنيسة وعشت قلبك في الكنيسة وماسك في ربنا يا سيدي نقابلك بكرة في السماء اخرج إلى فرح سيدك ادخل إلى فرح سيدك واخرج من عالم الشقاء بتاعنا واضحة الفكرة فالكنيسة هي الأم اللي بتاخد ابنها وتمشي بيه كل الخطوات وتدخله السماء واضحة الفكرة عشان كده الكنيسة أحد أسمائها حظيرة الخراف قال عنها الراعي كلمة عجيبة أوي الراعي الصالح في يوحنا عشرة قال يدخل ويخرج ويجد مرعى يعني ايه الحظيرة دي فيها سر يدخلوها الخراف ويطلعوا منها على مرعى خصيب فالحظيرة هي المرعى المؤقت اللي على الأرض الحظيرة هي المكان الآمن للخرفان اللي يدخلوا فيها دخلوا من باب المعمودية يطلعوا من الباب الثاني على السماء فيجدوا مرعى إلى الأبد يجدوا حياة أبدية توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح تلاحظوا التعبير الدقيق بتاع بطرس ده يعتمد كل واحد منكم كان ممكن واحد يقول بصراحة يا معلمنا بطرس العدد كبير خلينا ايه ناس عمليين اعمل كده والروح القدس يحل على الالافات دي لا دي شغلانة هتمسك واحد واحد فيهم تغطسه قال معلش اخواتي الرسل والسبعين رسول يشتغلوا بس على ايه طيب ما نعمة ربنا تغطي الدنيا قال لا لازم يعتمد كل واحد منهم ليه الخصوصية هنا خلي بالكم في وعظة الوعظة للكل ان ده للعالم كله انما قبول الايمان قبول دعوة التوبة دي حاجة شخصية جدا فاللي هيقبل نداء التوبة وقلبه ينخس واللي هيقبل سر الإيمان ويؤمن بالمسيح الإله هيجي يطلب بنفسه كشخص يقول أنا عاوز أتولد من جديد عاوز يتكتب اسمي عندكم في السماء عاوز أبقى تبع المسيح أنا أقولها بطريقة تانية ربنا يسوع له المجد بفدائه بخلاصه بصليبه حط حساب في بنك البشرية كلها يعني الفداء دم المسيح يغطي خطايا العالم كله كل الأجيال فاللي عاوز يجي يصرف طب هتصرف ازاي يعملوا لك الأول ايه دفتر او كارت او حاجة باسمك عشان كده تلاحظوا ايه دعوتك باسمك انت لي فالكنيسة اللي توعظ بالجملة لما تعمد ما تعمدش بالجملة فاهمين ازاي لما تتناول ما تتناولش بالجملة واحد واحد يفتح بقه فاهمين ازاي لما تتوب تتوب في بيتك وتيجي تتوب واحد واحد يعترف ايه المعنى هنا ان زي ما الكنيسة بتدعو العالم كله قبول كل شخص للدعوة امنت في قبول الدعوة هو اللي هيمتعه بالاسرار بيرسونالي يعتمد كل واحد منكم يبقى الكنيسة اللي بت... بتعلمنا ندوب في بعض ونبقى جماعة واحدة في بعض بتعلمنا انها ما تلغيش ابدا خصوصية العلاقة بينك وبين المسيح انت هتاكل المسيح بنفسك انت هتنزل تموت معاه في جرن المعمودية بنفسك انت نفسك لوحدك كشخص تتمسح فتبقى مسيحي ممسوح واضح المعنى اللي عاوز اوصله زي ما الكنيسة بتعاملنا ككيان واحد جماعة دايبة في بعض ترجع تقول لنا لكن في الأسرار كل واحد يتمتع بعلاقة سرية مع المسيح وحده عشان كده الأباء علمونا مبدأ يقولوا إيه المذبح ما يلغيش المخدع والمخدع ما يلغيش المذبح يعني إيه اللي أنا بقوله ده يعني تقف قدام المذبح حواليك ألف واحد في الكنيسة إنما تروح بيتكم تقفل على نفسك وتعيش حياتك مع ربنا وانت في المخدع ما تستغناش عن المذبح تيجي تقف وسط الكنيسة وتتوب معانا وتسبح معانا وتشبع معانا والمذبح والمخدع دول زي قضيبين القطر اللي يوصلوا السماء اوعى تلغي حاجة منهم والكنيسة هي اللي بتعلمك كيف تذوب في الآخرين أمام المذبح وكيف تذوب عشقا لله وحدك في مخدعك تعيش مع ربنا لوحدك وتعيش مع ربنا معانا فاهمين ازاي ان دي ما تلغيش دي ودي مهمة جدا ولما الناس حبت تقول طب ما كفاية المخدع قالوا لهم لا مقصود بيها ايه ما تقدرش ما تاكلش جس تعالى اجتمع معنا مع المسيح الكنيسة هي اجتماع الشعب مع المسيح حول المذبح هي دي الكنيسة توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح آه اسم يسوع المسيح أهم سر في سفر أعمال الرسل اسم يسوع المسيح هتلاحظوا الاسم ده اسم بالذات له طعم جميل قوي في سفر الأعمال يعني نفسي حد فيكم يقرأ أعمال الرسل بحثا عن الاسم اسم يسوع المسيح وشغله لأنه بطرس هيعمل معجزة بعد شوية يقول يا جماعة أنا ما عملتش معجزة إلا باسم يسوع بولس لما يجي يعمل أي حاجة يقول باسم يسوع المسيح فيطلعوا ولاد سكاوى يحاولوا يقلدوه فبيقولوا له باسم يسوع يقول لهم عارف يسوع وعارف بولس انتوا تطلعوا مين إنما الاسم ده عجيب عشان كده احنا نبتدي طول صيام الرسل نقول فلنسبح اسم الرب في ناس بتقول فلنسبح الرب بس مفيش مانع تقول فلنسبح الرب أو اسم الرب لأنه بالمجد تمجد اسم الرب له قوة عجيبة في سفر الأعمال على أساسه أنت بتتعمد واخدين بالكم على أساس إيمانك بالمسيح ما هو من غير إيمان بالمسيح ما تتعمدش من آمن واعتمد خلص آمن بمين بالمسيح له المجد لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس هنا يجي الميرون يبقى لما تتعمدوا تتشال خطاياكم القديمة تقوموا تبقوا أهلا لقبول الروح القدس نضف الوعاء تعالوا نملاكه بقى من جوه ايه روح الله لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد يعني إيه ربنا موعده مع البشر جه موعده يعني إيه موعد الآب هو عطية الروح القدس ربنا نفسه يدي الروح القدس للبشرية من زمان بس كان لازم ينظفها الأول كان لازم يفديها الأول فبالفداء اللي عمله المسيح والمعمودية اللي هتصرف لك الفداء وتخليك إناء جديد الإناء الجديد تعالى نملاه بروح الله بقى فقال ده الموعد ليكم يعني الكنيسة تقدم للعالم موعد الآب كنيسة بتعرض للعالم أجمل عطية في الدنيا تعالوا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب خد ربنا يسوع كنيسة شغلتها مش تاخد من الدنيا شغلتها تدي للدنيا المسيح المسيح جوه بطن الكنيسة الكنيسة ملكة ربنا يسوع كعرسها وشغلها الشاغل انها تقدم المسيح للعالم في كل وعظة وفي كل كلمة اللي يقبل يجي بالتوبة والإيمان ياخد المسيح في المعمودية والميرون ويدخل على المذبح يتناول لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد يعني إيه حتى البعيدين لينا عين فيهم بطرس أنت طماع قوي من أول يوم بتقول ليكم ولعيالكم وللناس البعيد كمان إيه ده عينك جايبة ده كله إزاي ده أنت قدامك ألفات خليك فهم النهاردة أبدا الكنيسة طموحاتها عجيبة من أول يوم روح القدس اللي ملك كنيسة بقى كل الآباء الرسل عندهم فكرة ملحة كيف يصل الإيمان إلى كل مكان في العالم كيف يخلص البشر مش بيتكلموا على يهود أولا في الأول الحقيقة كانوا مركزين على اليهود بعد كده ربنا نور دماغهم ودخلوا كمان على الأم كل من يدعوه الرب إلهنا والله يدعو الكل وبأقوال أخر كثيرة كان يشهد لهم ويعظهم قائلا اخلصوا من هذا الجيل الملتوي يبقى الرسالة الأساسية بتاعت الكنيسة رسالة توبة رسالة إيمان بالمسيح رسالة أسرار ممثلة في المعمودية والميرون وندخل منها بعد كده على بقية الأسرار إنما رسائل الوعظ والتوبة ليها اتجاهات كتير فبيقول في أقوال أخرى كانوا بيقولوها لهم اخلصوا أو اخلصوا من هذا الجيل الملتوي يعني إيه حسبهم حواليكم جيل ملتوي اليهود اللي حواليكم بيكلموا يهود ضللوكم وقالوا لكم مش ده المسيح ده جيل ملتوي المسيح اللي موتوه هو ربنا يسوع هو الله الحقيقي فاطلعوا بره الجيل ده اهربوا من هذا الجيل عشان تعرفوا تتوبوا وتدخلوا على السم فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف نفس شوفوا بقى الدخول كده بالجملة وكانوا الثلاثة آلاف نفس دول هيعملوا ايه يقعدوا في بيوتهم بقى ولا يعملوا ايه تعالوا نشوف شكل الكنيسة اللي بدأت الإيمان الأطفال بتوع الكنيسة المبتدئين بتوع الكنيسة يطلعوا فطاحل يطلعوا قديسين كلهم فيقول الناس دي بتعمل ايه بقى التلات آلاف نفس دول كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات الآية دي هي ملخص أقدم قداس في تاريخ العالم كانوا يواظبون على تعليم الرسل اللي هي فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول بس حتى بولس ما كانش ابتدى في الإصحاح أو بطرس أو يوحنا تعليم الرسل وبعدين كسر الخبز اللي هو التقديس وتوزيع جسد الرب والصلوات هي الأواشي اذكر يا رب سلامة الكنيسة اذكر يا رب خلاص هذا الموضع اذكر رئيس الكهنة اذكر يا رب الأرملة واليتيم والغريب والضيف اذكر يا رب المسافرين اذكر يا رب الراقدين اذكر يا رب مرضى شعب الصلوات والشركة بعد ما يتناولوا يطلعوا فرحانين ياكلوا لقمة مع بعض القربانة اللي فاضله لنا دلوقتي على باب الكنيسة فكان ده القداس من الإصحاح الثاني في سفر الأعمال وفي كلمة ايه كانوا يواظبون يعني ايه الموضوع ده مش بيتعمل كده وكده بيتعمل بظروفها لا لا ده حياة الكنيسة بعد ما خدوا المعمودية قبلها دخلوا بالتوبة والإيمان خلي بالكم الروح القدس نخسهم دخل الإيمان قلبهم فتابوا أو بطرس قال لهم توبوا اندموا على اللي عملتوه فتعمدوا فخدوا بوضع اليد الروح القدس دخلوا على كسر الخبز ده اللي بياخده على فكرة الموعوظ النهاردة لما يتعمد أو الطفل لما يتعمد يعني ايه لو خدنا موعوظ مثلا يقعد مثلا سنة يقرأ ويتعلم لغاية ما يبقى خلاص استوى حب ربنا قوي وعنده ايمان شديد بالمسيح وتاب توبة شديدة نصوح نفسك في ايه يقول نفسي اتعمد نقول له طب تعالى بقى يوم فرحه بقى ياخد بالجملة اسرار ناخد اعترافه الاول عشان بقى ايه ياخد حل عن خطيته ينزل جرن المعمودية يطلع بني آدم نظيف جديد خالص نقوم نعبيه الروح القدس بالميرون وبعدين ندخله على القداس ياكل جسد المسيح ودمه ونزفه في الكنيسة قديس خد كل حاجة في يوم واحد بس بعد ما ما حضرناه وجهزناه ووضبناه تمام هي شغلة الكنيسة كده نقول له تعيش ازاي بعد كده نقول له مش هتتعمد تاني ومش هتاخد الروح القدس كل شوية تاني لا انما هتعيش على ايه تاكل بقى تيجي تاكل كل اسبوع بالكتير تاكل قوة الحياة الجديدة جسد ربنا ودم فيقول كانوا يواظبون يبقى من اسرار قوة الناس بتوع زمان ان الناس دي ما وراهاش غير كده تاكل كلمة ربنا اكل اللي اسمها تعليم الرسل وتاكل كلمة ربنا ذاته في جسد الرب ودم تاكل الكلمة بودنها ثم تاكل الكلمة بلسانها فاهمين المعنى ياكلوا كلمة ربنا في الوعظ والتعليم بودانهم وياكلوا كلمة ربنا بعد كده بسنانهم عشان كده واحد زي القديس أوريجانوس بتاع القرن الثاني لأنه كان عايش على القداس على طول فقال معنى جميل قوي قال الكنيسة تتخطب للمسيح بالكلام وبعدين تتجوز المسيح في القداس بمعنى ايه النص الاولاني في القداس تعليم الانجيل كلمة الله فايه ربط كلام المسيح ربطنا بكلمته شبكنا بكلمة اللي هي كلمة التعليم وبعد كده ندخل بقى بالصلاة ونتحد بيه اتحاد كامل اتحاد زيجي لما ناكل المسيح أكل ويدخل فينا وندخل فيه فهمتوا المعنى فقال دي خطوبة وجواز القداس ده عبارة عن خطوبة وجواز إنما يفضل الواحد مخطوب اللي هي فترة إيه بالنسبة لهم فترة الموعوظين الموعوظين حبوا المسيح وتعلقوا بيه وآمنوا بيه بس إيه بنوضبهم بنظبطهم عشان يبقوا داخلين على معمودية والتناول بعد كده مستعدين يطلعوا على السما عدل وكانت بتحصل زمان كتير انه يتعمد ويطلع يستشهد بقى خلاص مش عاوز حاجة تاني كتير في تاريخ الكنيسة كانوا يعملوا كده ولما موعظين اتحمقوا ودخلوا فيها بسرعة الكنيسة قالت لهم طيب نصلي ان ربنا يجعل دمكم معمودية ليكم عشان ما لحقوش يتعمدوا فبقت أزمة سؤال طب اللي ما لحقش يتعمد بس هو تاب وعنده ايمان معقول المسيح يحرمه لا مش معقول فقالوا بما انه مات من اجل المسيح يبقى مات مع المسيح هنسميها معمودية دم فاهمين وعملوها الاستثناء الوحيد لغياب المية ان يكون مات مع المسيح فعلا كشهيد قبل ما يتعمد ويعتقد انه مراد قلديانوس نفسها لما حضرت عذابات ماري جرجس تعرضت للموقف ده امنت انما دقلديانوس امر باعدامها فورا فما لحقتش يا عيني تتعمد فماري جرجس طمنها قال لا لا ما تخافيش مش محتاجه تتعمدي انت خلاص داخله على السماء لانك بتموتي مع المسيح عشان كده اللص اليمين يعتبر معمودي الدم لانه مات مع المسيح صار خوف في كل نفس الميزه الثانيه او العلامه الثانيه اللي تميز الكنيسه ان في خوف بس ده خوف مقدس كنيسة فيها خوف الله تلاقي الناس بتسجد بخوف تلاقي الناس بتصلي بخوف تلاقي الناس حاسة بحضور ربنا تلاقي في خوف من الدينونة خي- في خوف من البعد عن ربنا في خوف من الخطية المؤذية اللي تفصلنا عن المسيح تاني خوف مقدس مش خوف من الناس ولا خوف من الشيطان ولا خوف من الأيام لا ده خوف ده بتاع الدنيا يقول أي بتاع الدنيا يقول أما خوفهم فلا تخافوا يعني لهم خوفهم هم بتوع الدنيا ليهم مخاوفهم احنا بتوعنا ليهم خوف تاني يعني احنا عندنا كلمة خوف اه كلمة حلوة ومفيدة جدا بس غير خوفهم هم بيخافوا من حاجات احنا بنخافش منها لما احنا لينا حاجات تانية نخاف منها اللي يخاف ربنا ما يخافش من الدنيا واللي يخاف من الدنيا ما بيخافش ربنا فبيقول صار خوف في كل نفس وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل معجزات بالكون بقى بلا عدد كل الرسل بيعملوا معجزات دول كانوا تعودوا عليها من وقت ما المسيح كان معاهم وجميع الذين آمنوا كانوا معا وكان عندهم كل شيء مشتركا ان الناس دول يتميزوا ان هم دايما مع بعض خلي بالكم ليه احنا في المؤتمرات بنسخن روحيا عشان الآية دي لما نبقى مع بعض في نوع من الحماس والغيرة يتنقل لنا كلنا من بعض تصوروا بقى لو عايشين مع بعض على طول يعني مؤتمر على طول تلاقوا الدنيا سخنة وحلوة طبعا الذين كانوا معا كان عندهم كل شيء مشترك هنا ما تحسش مين فقير ومين غني ما تفرقش بقى مين كبير ومين صغير احنا جايين هنا عشان نصلي ونتناول وناخد خلوة ونقرا الانجيل ونص- ونشبع بربنا لينا كلنا اتجاه واحد واهتمامات واحد فالشركة دي تخلي الكنيسة سخنة وحلوة والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج اللي بينزل منكم الصعيد يشوف فجوة ضخمة جدا بين مسيحي مش لاقي لقمة ياكلها وبين مسيحي بيرمي أكل كل يوم بين مسيحي ما عندوش نقطة مية في بيته وبين مسيحي بيغير عربية بمئة ألف كل سنة عشان كده الكنيسة مش زي زمان إنما شوفوا بقى وسطيكوا خدام ربنا يحميهم ابتدى يرجع ليهم روح الآباء بقى يطلع مش بالعشور بالأربعين والخمسين في المية من دخله لما شاف أخوه أخوه اللي هيقابله في السماء وساعتها مفيش فلوس ساعتها قاعدين في وش بعض إلى الأبد مش لاقي ياكل ما بقاش يحسب هو بيطلع مش بالعشور بقى الحكاية ده العشور دي وصية عهد قديم ده حب العهد الجديد هو ده الوصية بتاعته انطلاق العهد الجديد هو ده شكله يبيعونها ويقسمونها كما يكون لكل واحد احتياج عطاء بلا حدود بلا شروط بلا قيود عطاء بجنون يعطوا بسخاء ده جو الكنيسة بتاع زمان خلي بالكم محدش من الرسل قال شرط الانضمام للكنيسة تبيع حالك لا عاوز يفضل عندك خليه عندك إنما الناس من حبها للملكوت وعشقها للكنيسة وإحساسها ببعض ما كانش في أي مشكلة إن الواحد يطلع اللقمة ويديها لأخوه واحد ومراته ما عندهمش عيال يبيعوا حالهم ويحطوه في الكنيسة والكنيسة تصرف لجارهم اللي عنده خمس عيال أكتر ما تصرف لهم الحصة فاهمين ازاي بال unit هم two units نفرين التاني خمسة التاني عيني غلبان جدا طول عمر ودول ناس كويسين مش مهم في الآخر زي زي أي واحد في الكنيسة هي لقمة وهدمة والمهم نوصل السم حتى إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح طبعا لو رجعت الكنيسة كده العالم يرجع مسيحي لو رجعت الكنيسة كده العالم ما يستحملش يقف قدام الجمال ده تلاحظوا ان الاشتراكية دي الشيطان حب يلعب في التاريخ ويعمل حاجة شبهها بس بالعصاية ها الشيوعية الشيوعية كان دي ده احد اهدافها انما بالعصاية مش كده انهارت الشيوعية ليه لان هم مش واخدين بالهم هنا الحكاية حب مش تسلط مش عصاية هنا الناس من حبها للسماء للمسيح والبعض بتعمل كده انما التانية لو بالامر اكتشفوا ان كل دعاة الشيوعية رأس ماليين جدا واغنية جدا وذلوا الشعب ففي الاخر اتقلبت كل الدنيا على دماغهم وعملوا ثورة وقلبوا الترابيزة وقالوا لا مش لاعبين اللعبة دي طبعا ما تنفعش سيبوها لنا احنا دي دي شغلة الكنيسة شغلة الحب اللي يرجع كل الكنيسة جو واحد اشتراكية حقيقية هو المسيح اللي وسط الكنيسة هو الذي افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم أيضا بفقره ربنا يسوع المسيح زعيم الاشتراكية بس دي مش شيوعية صينية ولا روسية ولا اشتراكية بتاعت القرن التسعتاشر لا دي اشتراكية بالروح فالمسيح له المجد اللي شاركنا ضعفنا وذلنا وتنازل تنازل عجيب قوي عشان يوصل لنا انت يا غني هتتنازل عن ايه يوم تتنازل جنب اللي عمله المسيح فانت هتقلده وهتقلده مش هتيجي جنبه حاجة مهما قلدته فيقول ايه وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة الآية دي مهمة بقى هما بيواظبوا في الهيكل بنفس واحدة استنى بقى يا معلمنا لوقا يعني هما بيروحوا الهيكل لسه قال اه المانع يروحوا الهيكل طب اعملوا ايه في الهيكل الهيكل كان فيه مواعيد صلاة في مواعيد صلاة اليهود المتدينين كانوا يدخلوا في مواعيد الصلاة في الهيكل يصلوا مزامير دي ممنوع لا مش ممنوع دي تمشي تمشي يبقى في حاجات يهودية كملت لم آتي لأنقض بل لأكمل عشان كده طلعت لنا الإجبية الإجبية هي نتاج الآية دي كانوا يواظبون في الهيكل بنفس واحدة طيب هيحضروا في الهيكل يصلوا مزامير عشان كده الإصحاح اللي بعدها على طول معلش بصوا بصة كده يقول لك صعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة أنا بقى يعني لما يقولوا لي الإجبية مش موجودة في الإنجيل أقول لهم أهي أعمال ثلاثة واحد ساعة الصلاة التاسعة أحد الصلوات أهي موجودة معنى كده نظام الصلاة كان نظام يومي في العبادة وكانوا الآباء الرسل مع مشغوليتهم حريصين على الصلاة طيب هيعملوا ذبايح حاشا ليه ينفع يقدموا ذبيحة خطية ولا ذبيحة محرقة يبقوا رجعوا يهود تبقى جريمة تبقى مصيبة مفيش حاجة اسمها كده طب وبعدين هيعيشوا من غير ذبيحة لا عندهم ذبيحة ايه التناول كسر الخبز ينفع يعملوه في الهيكل ده اليهود يموتوهم يقطعوهم وفي نفس الوقت المكان اللي فيه ذبيحة حيوانية ما ينفعش يكون فيه ذبيحة افخارستية فيقول ايه بقية الآية وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت فهمتوا الحكاية يبقى مواظبين على حاجتين فأول الآية بتاعت 42 قال كانوا بيواظبوا على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات قال لنا كسر الخبز بس ما قالناش فين في الآية دي قال لنا اوعى تفتكروا ان هما بيكسروا الخبز في الهيكل ما ينفعش هما بيصلوا المزامير في الهيكل لغاية ما الهيكل يقع بس بعدها بكم سنة وبعد كده ينطلقوا يصلوا في أي حتة لكن كسر الخبز في البيوت وظلت الكنائس بيوت القديسين إلى البطرك الستاشر يعني بتاع 200 سنة ما فيش ما بيفكروش يعملوا مباني كنايس المهم الكنيسة ايه قديسين حوالين المسيح وكسر الخبز ووسطيهم الرسل او الكهنة وبس هم كده في السماء مش عاوزين اكتر من كده لكن تاني تتكرر كلمة كانوا يواظبون يبقى حاجتين خلي بالكم نقعد نعيد ونزيد في الحتة دي حاجتين يرجعوا الكنيسة سخنة قوية تواظب على الإجبية صلاة المزامير وتواظب على القداس بتعليم الرسل وكسر الخبز يعني ايه بالجزء التعليمي اللي فيه ناكل كلمة ربنا أكل ثم نأكل جسد الرب ودمه يعني لما نقول المزامير كصلاة والإنجيل كحياة وجسد الرب والدم كأكل يرجعوا الكنيسة كنيسة أبائية تاني فكانوا يواظبون كل يوم في الهيكل بنفس واحدة وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب يعني إيه بعد ما يخلصوا كسر الخبز احنا قلنا في أغابي في شركة ها في ال... فياكلوا لقمة مع بعض ما هم في بيت عم فلان دي في العشوائيات بتاعتنا دي مشهورة وفي القرى ها؟ لغاية دلوقتي احنا بنشوف الحاجات دي كأننا عايشين من 2000 سنة في القرى والعشوائيات أغلبها شغالة كده كل كاهن كنيسته في شنطته يدخل على بيت عم فلان يقول جمعوا لي الناس يوم كذا الصبح نعمل قداس يخلصوا القداس ناكل لقمة فيقولوا هم بياكلوا اللقمة كانوا بيبقوا فرحانين قوي ليه أصل اتحقق معاني كتير قوي المسيح جواهم بالروح القدس بالتناول هم مع بعض كيان واحد بالمحبة المسيحية اللي بينهم فيتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب دي برضو نشوفها في الصعيد وفي القرى وفي العشوائيات ناس بسيطة وفرحانة بنعمة ربنا التناول دي بهجة عشان كده احنا بنحب في المؤتمرات يبقى قداس كل يوم عشان نكسر الخبز ونتناول بابتهاج وبساطة قلب ويبقى كل شيء مشتركا كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب مسبحين الله الناس بقى لما تكون فرحانة بربنا وشبعانة بكلمة ربنا ومتغذية على جسد ربنا ودمه واتنقلوا إلى حياة جديدة عايشين على مزامير وعلى كلام ربنا وعلى كسر خبز وعلى تعليم رسل دول عايشين كأنهم مش في الدنيا لسان حالهم ايه مسبحين الله أمسرور أحد فليسبح يعملوا هوسة فتلاقوا الكنيسة مهيصة على طول دي تبان أجمل ما تبان إمتى في القداس وإحنا بنتناول تلاحظوا دايما وقت التناول لا يجوز الحقيقة الكلام والوعظ والأعاد إنما يجوز التسبيح ليه؟ سبحوا الله في جميع قدسي ربنا بيسكن فينا بجسد ودم ما فيش أحلى من كده فنبقى مهيصين ونقول فلنسبح اسم الرب لأنه بالمجد تمجد ولهم نعمة لدى جميع الشعب التركيبة البسيطة العجيبة دي ما بين صلاة مزامير في الهيكل كل يوم وتناول بانتظام في البيوت وتعليم رسل بمواظبة وتوبة جادة في البداية ومعمودية وامتلاء بالروح القدس خلت الناس دي شكلها اختلف فلهم نعمة لدى جميع الشعب مين الشعب بقى اليهود لا ما هو هنا بيتكلم عن المؤمنين لهم دي عايدة على المؤمنين لهم نعمة لدى جميع الشعب اليهودي اليهود يبصوا يقولوا اليهودي فلان ابن عمي اتغير جراله حاجة وشه اختلف مع انه يهودي زيه بس في حاجة حاجة حصلت له بقى وشه عليه نعمة بقى منور بقى مبسوط على طول بقى فرحان بقى بسيط باع كل الأطيان اللي عنده وقاعد كده فقير إنما مبسوط قوي إيه الحاجات العجيبة دي فلهم نعمة لدى جميع الشعب لم تبدأ الكرازة بالعظات وإنما بدأت بالشعب دي اللي هتيجي تقولها دلوقتي سفر الأعمال فكان الرب كل يوم يضم للكنيسة الذين يخلصون يعني إيه يعني الناس تبص على الجمال ده وتقول عاوزين نتعمد عاوزين نبقى زي الناس دي الناس دي مش طبيعية عاوزين نبقى شبهها عاوزين نعيش في هذه البهجة وبساطة القلب عاوزين يبقى لنا النعمة دي اللي عند استفانوس وعند القديسين خلي بالكم الكرازة كرازة كنيسة مش كرازة رسل الكرازة هي حياة الكنيسة لما الكنيسة تعيش كنيسة مش محتاجين حد يوعظ خلاص هتطلعوا في الشوارع الناس هتيجوا تقولوا لكم مالك يا انت فيك ايه زياده يسألونكم عن سبب الرجاء الذي فيكم ده لما يكون في رجاء لما يبقى في نعمة فاهمين ازاي انما مفيش رجاء ومفيش نعمة محدش شايف حاجة فالكنيسة محلك سر كل اللي دخلوا المسيحية جديد دخلوها عن طريق شخص أكتر ما دخلوها عن طريق عظة أغلب اللي ارتبطوا بالمسيح إما قابلوا المسيح شخصيا في رؤية أو في شخص وتالت حاجة في كلمة لكن الشخص قبل الكلمة فأنت اللي هتجيب الناس للمسيح بحياتك مش بكلامك ساعات الناس تفتكر ان ده بنهرب بيه من مسؤولية الوعظ لا صدقوني الكلام سهل انما الحياة الكنسية بالجمال ده هو ده التحدي مثالية الكنيسة الاولى في صلواتها الدائمة في تسبيحها المستمر في عطائها بلا حدود في اهمالها للماديات في محبة نقية بعض كل الناس لبعض هو ده اللي يدي النعمة لدى جميع الشعب حينئذ يضم الرب كل يوم للكنيسة الذين يخلصون لإلهنا المجد الدائم الأبدا